بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبه الاحتفال بتجليس قداسه البابا عاوز اكلمكم عن الكهنوت عموما تحت عنوان اعطيكم رعاه حسب قلبي في وعد خدناه من ربنا ساري لاخر الدهور اعطيكم رعاه حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم يعني أحد عطايا الله لشعبه ربنا مدينا روحه مدينا جسده ودمه مدينا كنيسته مدينا الأسرار معمودية وميرون وتناول مدينا الغفران مدينا عطايا بلا تمن وأحد عطاياه الغالية قوي الرعاه الراعي في الكنيسة عطية من الله وعشان كده تلاحظوا انه بحس كده روحي تلقائي كل الشعب اليومين اللي فاتوا بيقولوا ايه اشكرك يا رب على عطية البابا تودروس ده حس تلقائي وده مظبوط ليه لانها عطية البابا شنود عطية البابا تودروس ربنا يديله العمر والصحة عطية وهكذا إذا الرعاة عموما عطية وبالتالي كل عطية لابد قصادها من إيه؟ من شكر لأنه ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر يبقى كل ما نفتكر سيدنا البابا أول كلمة نقولها لربنا أشكرك يا رب أشكرك أنك اخترت لنا راعي والتعبير الجميل إيه حسب قلبك حسب قلبك يعني يرضيك بيعمل اللي في قلبك هيعمل مشيئتك هينفذ ارادتك واحنا مش عاوزين غير كده احنا ما نعرفش انت عاوز ايه بالتفصيل في كل شيء لكن هو بقى ايه توجهه بروحك عشان يعمل اللي في قلبك او حسب قلبك ساعات تؤخذ بمعنى قلبه شبه قلبك يعني نقي طيب رحيم مملوء حكمه آه بسيط كل الحاجات الحلوة اللي في قلب المسيح تبقى في قلبه بالروح القدس فأول معنى مهم الكهنوت عطية وهنا في قاعدة قالها لنا القديس بولس في عبرانيين خمسة الموضوع ده مهم ليكوا كخدام كمان لأن للأسف في ناس مسيحية بتهاجم الكهنوت هجوم شنيع وتهاجم كلمة أبونا وسيدنا والبابا وكأننا احنا كده ايه يعني عاملين بدع وهرطقات والحقيقة مش احنا اللي عاملين البدع والهرطقات لأنه طول عمر الكنيسة فيها أبونا وفيها سيدنا ومحدش اعترض وبولس نفسه قال من أبوكم ويوحنا قال أنا أبوكم ومحدش اتخالق مع بولس ولا مع يوحنا ومحدش قال لهم انتوا واخدين مكانة ربنا أبدا ما كانش كده خالص يقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا واليومين دول احنا بنشوف الآيات دي كده ايه رشق يعني عاوز أقول ايه بنشوفها كده منفذة بشكل رائع أنه هذه الوظيفة أو هذه المكان المسؤولية دي محدش يجري عليها دول يجروا منها ودي كانت الروح الحقيقة يجروا منها لكن المدعو من الله ما يقدرش يجري منها فلا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه يعني إيه محدش يعني يسعى لها سعي حسيس لا لا لا دي تخوف دي مسؤولية فظيعة إنما المدعو من الله ربنا يعينه يكمل جهاده وياخد قصادها إكليل كبير قوي وحاجة حلوة إذا كان مدعو من الله كما هارون أيضا فعلا ربنا اللي قال لموسى نعمل هارون زمان رئيس كهنة وفي كل جيل ربنا هو اللي بيختار ولو الإنسان حب يختار متجاهلا الله ياخد على دماغه يعني يتعب لكن لما كلنا صلينا وصمنا ومشيت الأمور كلها بشكل مثالي بشكل شفاف نقي بشكل منظم رائع ربنا قال كلمته كلنا فرحانين بكلمته ومسلمين لإرادته وشايفين عطيته واضحة بنشكر عليه يبقى المدعو من الله دي تنطبق على كل حاجة يعني ايه يبقى ربنا اللي بيدعي الكاهن بيدعي الأسقف بيدعي البطرك صدقوني بيدعي الخادم انتوا كمان ما ينفعش تيجي تقول لي ايه انا كويس قوي وعجبك يا ابونا خدني خادم عندك وانت مش هتندم ابدا صدقني اللي يجي يقول لي كده اقول له استنى لك كام سنه في الاجتماع كده يعني انما اللي يجي بيجر رجليه ويقول انا ما ينفعش بس يعني نفسي اخدم عشان اخد حاجه كده اقف قدام ربنا بيها تفرق كتير فاللي بيدعو نفسه للخدمه غالبا بيتعب الخدمه اللي بيدعو نفسه يعني اللي شايف انه مؤهل وانه كويس ده شخص غالبا متعب انما اللي عنده دايما شعور انا ما استاهلش يا رب بس ان كنت تدعيني للخدمه انا هفرح مين يطول اشتغل معاك يبقى هنا مهم ان احنا نراجع ان المدعو من الله ليس مدعو من نفسه محدش ياخدها بدراعه تفتكروا سيمون بعيد عنكم الساحر زمان لما تعمد في لبس المبشر كان راجل بسيط وطيب وشايفه إنسان كويس إنما سيمون اشتهى يبقى رسول زيه زي بطرس ويوحنا وبعدين الشهوة غلبته لدرجة قال لهم تاخدوا كام ونقسم الشغلة دي مع بعض أحط أنا إيدي برضو زيكم كده وإيه وأعمل منظر برضو وأخرج شياطين و... فبطرس قال له لتكن فضتك معك للهلاك دي موهبة الله هي دي بتتباع من هنا الاشتهاء للمكانة دي دي شهوة غلط إنما فيها جانب صح هنقوله لكن جانب العظمة لا العظمة دي في السماء العظمة دي للغلبان العظمة دي للي يتشبه بالمسيح وممكن واحد يكون له قسيس ولا أسقف ولا بطرك ويبقى عظيم جدا احنا نسمي الأنبا أنطونيوس العظيم في القديسين بينشتي أفانتوني طب العظيم ده هذا اللقب خده هو بطرك لا هو أسقف لا لكن هو عظيم من من نسكه من اتضاعه ومن العذراء ملهاش في الكهنوت طبعا لكن عظيمة جدا إذا محدش يشتهي هذه المكانة كشهوة عظمة دي عطية من ربنا نفس الكلام عطية الكهنوت دي هي عطية لينا وللشخص نفسه وللكنيسة كلها طالما هي عطية من يد الله إذا هي على كل الاتجاهات عطية الكهنوت ممكن يبقى شهوة مقدسة بمعنى إيه لو واحد مشتهي يتعب عشان ربنا مش يقعد على كرسي في فرق كبير قوي بين شهوة العظمة والمكانة وبين شهوة الخدمة والتعب والموت مع المسيح دي شهوة مقدسة دي اللي قال عنها بولس الرسول صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية يشتهي عملا صالحا هنا الأسقفية لا تعني أبدا الكرسي والمنصب والمكانة لا لا دي تعني التعب والخدمة والموت مع المسيح في واحد يشتهي يقول له رب نفسي أشتغل معاك في شغلك واموت معاك عشان عيالك نفسي زي ما قدمت نفسك ذبيحة عن شعبك أنا كمان تقبلني ذبيحة عن شعبك هذه شهوة الأسقفية بهذه الشهوة دي شهوة مقدسة دي لا غبار عليها أن واحد مشتهي التعب مش مشتهي الكرامة واضح الفرق لأن في ناس تقول يعني اللي نفسه لا نفسه يعني إيه نفسه في التعب والغلب والذل والسهر عشان يجيب ناس لربنا يا بخته ولا نفسه في في الكرامة والمديح والاسم وال... لا لا كده خطر قوي كده مش غلط إذا الكهنوت شهوة حب الكهنوت على فكرة شهوة حب يعني اللي بيحب ربنا قوي بيشتهي يفضي نفسه لربنا ويشتغل مع ربنا وبهذا الحب ربنا يقول له ايه تعالى دعيك تشتغل معايا إذا الكهنوت الحقيقي الأرثوذكسي يعني المستقيم هو قلب يشتهي الخدمة ولا يشتهي الكرامة قلب يشتهي الخدمة لأنه قلب محب هي شهوة تعب ما هي شهوة راحة هي شهوة استشهاد الخدمة بالذات في الكنيسة القبطية هي درجة من درجات الاستشهاد لما القديس بولس يقول من أجلك نمات كل النهار يقول أنا بافتخاركم أموت كل يوم يعني إيه الراعي بيموت كل يوم لأنه بيعمل طاقة فوق طاقته بيتعب عشان يريح ولاده طبعا ده شيء مش سهل وعشان كده كل القديسين اللي ربنا أنعم عليهم بهذه الدرجة عشقوا التعب يعني الموضوع بالنسبة لهم ما كانش فيه أدنى نوع من الراحة ما كانش فيه كده خالص يعني أنا أذكر يوم رسامتي قداسة البابا شنودة ما كانش نايم ساعتين طول الليل مثلا ودخل رسمني وبعدين دخل يرتاح شوية وقعدنا مستنينه وصحي وبروح البساطة اللي كان يتسم بيها يقول ما أنا أصلي بقالي كام يوم ما نمتش فدخلت نمت لي ساعتين ونمت نوم عميق قاعد يقول كده يعني عاوز يقول ايه كأنه بيقول اعذروني غصب عني يا سلام يا سيدنا طب ما كلنا بننام براحتنا وبتاع لا ده هو بيعتذر انه اضطر ينام شوفوا الى هذه الدرجة هي دي هي دي الرعاية هو ده الكهنوت اللي احنا عاوزينه وهو ده اللي اتسم بيه كل الاباء وربنا يبارك لنا ويفرحنا دايما بسيدنا الانبا تودروس الكهنوت وكالة يبقى الأول كهنوت ده عطية كهنوت شهوة مقدسة ثالث معنى الكهنوت وكالة وكالة يعني إيه كلنا وكلاء عن الله في أمور محددة أنت وكيل على عمرك وكيل على بيتك وكيل على صحتك على القرشين على الشغل على أبونا وكيل على شعب يسأل عنه مسؤولية صعبة سيدنا وكيل على شعب أكبر الأسقف البابا وكيل على الكنيسة يسأل عنها لأن أنت لو عندك وكيل أعمال بتديله صلاحيات وسلطات وترجع تحاسبه وتسأله عمل إيه إذا الكهنوت مسؤولية ووكالة والوكالة هنا ليها شقين مهمين قوي شق السلطة والمسؤولية هو فعلا بيتحرك بسلطة من المسيح هو يملك سلطان من المسيح يرسم أسقف يرسم كهنة يتفق مع المجمع على قرارات في سلطة حقيقية من ربنا يسوع لكن قصاد السلطة كمان في مراجعة من المسيح ومسؤولية في حساب لأنه إيه مفيش وكيل بيتصرف براحته خالص وينسى أنه مسؤول ومن هنا صدقوني كلما زادت مسؤولية الراعي أو دركته كلما احتاج للصلاة من الشعب يعني احنا ككهنة محتاجين صلواتكم جدا الأسقفة محتاجين أكتر أبونا البطرك محتاج أكتر وأكتر وأكتر واوعوا تفتكروا لما انتوا تصلوا لسيدنا بقيتوا أحسن منه لا إنما لأنه بحكم المسؤولية وإحنا ولاده يحتاج لصلواتنا وهو أنت يعني ما ينفعش تصلي لأبوك لا أبوك يصلي لك وأنت تصلي له ده مش لأنك أهم ولا أعظم ده الحب كده ده بقيمة المسؤولية اللي انت شايفها بتصلي له يا رب يعينه يعينه على الشعب ويعينه على المشاكل ويعينه على تحديات جوه وبره إذا تدريب لازم ناخده من النهاردة بالذات الأسبوع ده وسيدنا بيتجلس لازم كلنا ومن قلبنا نصلي لأبونا البطرك لازم نصلي له لأنه هو شبيه المسيح وهو ربان السفينة دلوقتي وهو اللي ينقاد بالروح القدس فاحنا عاوزينه ايه يعني يبقى يسد في ده كله عاوز نعمة كبيرة طبعا فلازم نصلي يقول القديس بولس فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله يعني الناس لما تبص علينا ده بولس بيتكلم عن نفسه قال احسبونا يا جماعة افتكروا ان احنا خدامين المسيح في الأول وفي الآخر ووكلاء أسراره وكيل أسراره يبقى أبونا البطرك هو اللي بيدينا احنا ككهنة السلطة من المسيح نقدس نعمت وكلاء أسرار ندي الروح القدس للناس يبقى تعبير وكيل أسرار ده تعبير كتابي لما ربنا يسوع يكلم بطرس يقول له إيه من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده لما بطرس بيقول له هو الكلام ده لينا قال له ليكوا ده انتوا ليكوا الكلام تاني انت مش عبد عادي ده انت وكيل على عبيد فانت بقى حسابك اكتر العبد العادي مسؤول عن حتة صغيرة مسؤول العبيد مسؤول عن حتة أكبر فالوكالة تحتم المسؤولية والمساءلة يقول دعا تلاميذ الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف يبقى من جيل لجيل هذه اليد الكهنوتية أو هذه الدعوة الكهنوتية بدأت من المسيح للتلاميذ لمريمورقس للك... للبطاركة لغاية النهاردة لغاية البابا تودروس يسموه التسلسل الرسولي اليد دي منقولة من المسيح رأسا وعشان كده انتوا هتشوفوا انه سيدنا يوم الحد هيدخل للمسبح ياخد العصاية من المسيح من المسبح استلم العصا الرعاية من المسبح يعني من يد المسيح نفسه هو اللي بيسلمه عصا الرعاية والمسؤولية الكهنوت أبوة يبقى هذا الراعي الذي اختير راعيا قلنا الكهنوت عطية والكهنوت شهوة مقدسة والكهنوت وكالة في جانب آخر للكهنوت الكهنوت أبوة قبل أي حاجة الأب البطرك هو أب والأب الأسقف هو أب والأب الكاهن هو أب سيبكم من المواهب سيبكم من العلم سيبكم مش بقول الحاجات دي مش مهمة لكن قبل كل شيء الراعي أو الكاهن هو أولا يحمل أبوة الله للناس قبل أي حاجة احنا أول كلمة نقولها في صلواتنا من واحنا عيال صغيرة أبانا الذي وعاوز أشوف أبانا ده أشوفه في أبونا ده هي ببساطة كده يبقى الطفل بيكلم أبانا في السماء ويشوف أبانا في أبونا أدي المعنى ببساطة فلو راحت صفة الأبوة في الكاهن أو في الأسقف أو في البطرك راح كل المعنى فالكهنوت قبل أي حاجة هو أبوة وهذه الأبوة مش بتنافس ربنا في أبوته هي امتداد لأبوة الله في ناس بتقول لك يعني خلاص ركنا ربنا وعملنا ابونا على الأرض إيه الكلام ده وهو ابونا ده بيعمل إيه غير أنه بيزقنا على ربنا ده ابونا ده بالروح القدس اللي فيه بيقرب لنا أبوة الله بنشوف فيه قد إيه ربنا طيب بنشوف فيه قد إيه ربنا رحيم بنسمع منه كلمة مغفورة لك خطاياك هذه أبوة الكاهن ما هي إلا قناة بتوصل أبوة الله للشعب فما فيش تنافس تنافس إزاي هو أبونا اللي على الأرض بيقول أنا أبوكم تمشوا ورايا سيبكم من ربنا كده يبقى هو منافس لربنا لكن مفيش كاهن يعمل كده أبدا عشان كده القديس بولس لما لقى ناس انبهرت بشوية وعاظ في زمن القديس بولس دخلوا كورنثوس شوية وعاظ بهروا الناس ضحكوا على عقل الناس شوية وابتدوا يرشدوهم بقى وكان كتير من إرشادهم مش مستقيم فبعت لهم الرسالة وقال لهم كلمة كده تحسوا بالمرارة اللي وراها قال لهم ماشي حقكم تختاروا لنفسكم المرشدين اللي انتوا عاوزينهم لكن ما ينفعش كلكم كذا أب يقول إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل أنا أبوكم أنا اللي عرفتكم المسيح أنا اللي خايف عليكم أنا اللي فيا أبوة الكهنوت لكن هتسمعوا الفلان وعلان وعلان هو أبوكم فين في الآخر فين الأبوة يا جماعة الأبوة اللي عندنا في الكنيسة دي غالية قوي غالية قوي النهاردة العالم بينافس الأبوة بشوية إيه عظات حلوة براقة آه أنشطة جميلة كل ده يلغي أبوك يعني أقولها كمثل كده مبسط يبقى أنت أبوك راجل غلبان في البيت وأنت شاب وبعدين إيه رحت بيت تاني لقيت أكل حلو ولقيت مش عارف فرفشة ولقيت ولقيت تسيب بيت أبوك أصل هناك الجو مفرفش وحلو قد كده أبوك رخيص بيت أبوك وأبوك ملوش تمن فاحنا اللي بيبيعوا الأبوة والكهنوت عشان شوية وعظ وشوية أنشطة يبقى مش فاهمين حاجة ولا فاهمين خطة ربنا لما القديس بولس يقول يا أولادي الذين أتمخض بكم ينفع نقول له يا ابونا بولس ولا ما ينفعش بعد ما يقول يا أولادي ينفع فيها إيه يعني الذين أتمخض بهم ده بيكلمنا حتى كأم مش بس كأب المخاض ده اللي هو ألام الولادة إلى أن يتصور المسيح فيكم يبقى إيه رغبة بولس كأب إلا أن صورة المسيح تبان على كل عياله إيه شهوة أي كاهن فينا أن أنتوا كلكم تبقوا قديسين إحنا عاوزين إيه غير كده يتصور المسيح فيكم يعني كلكم تبقوا صورة من المسيح دي فرحة أي أب بعياله أي أم بتجوز بنتها عاوزاها أجمل ما يمكن قديس يوحنا يقول يا أولادي يصح نقول له يا أبونا يوحنا ولا ما نصحش يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد لنا شفيع عند الأب يسوع المسيح البار يبقى هنا الأبوة واضحة عند بولس وعند يوحنا وعند كل الكهنوت من جيل لجيل الكهنوت كمان حضور المسيح يعني إيه أراجع بقول الكهنوت عطية غالية قوي من عطايا الله لكنيسته وشعبه الكهنوت شهوة مقدسة الكهنوت وكالة الكاهن وكيل عن الله الكهنوت أبوة الكهنوت حضور للمسيح يعني إيه في فكرنا القبطي بالذات المسيح بالنسبة لنا هو أبونا طول ما احنا شايفينه يعني إيه لما بيدخل أبونا البطرك بلحنه ده هتشوفوه يوم الحد هتلاقوا يتقال يتقال له اللحم اللي بيتقال يوم حد الزعف في زفة دخول المسيح أورشليم إفليجومينوس اللي هي أصنة في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب مبارك طب احنا بنكلم مين الكلام ده للمسيح المفروض مبارك الآتي باسم الرب دي للمسيح طب هو فينه اهو داخل اهو داخل ازاي مش ده راجل بشر, بشر ده ايوه بس شايل المسيح البطرك بالنسبة لنا والأسقف والكاهن هو شايل المسيح حامل الإله ده المعنى الروحي هو رجل يحمل المسيح داخله صحيح كلنا هتقولوا طب ما كلنا شايلين أيوة بس درجة وضوح المسيح عليه المفروض أكتر فاحنا لما بنبوس ايد ابونا ولا ناخد بركة ابونا احنا بنشوف المسيح اللي فيه ده الإيمان المسلم ألفين سنة ده جمال الكهنوت اللي في الكنيسة القبطية أن الكهنوت يمثل حضور المسيح أنت ليه بتروح لابونا عشان أنت عاوز تقابل المسيح عاوز تسمع منه كلمة وبإيمانك هتاخد كلمة من المسيح نفسه ليه أبونا يحط إيده على رأسك تتشال خطيتك يطلع مين أبونا ده يعني أبونا ما طلعش حاجة بس أبونا شايل المسيح صاحب الغفران فيطلع منه كتير المسيح له المجد قال لتلاميذه كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم وبيشاور على التلاميذ يبقى كما جاء إلينا المسيح حاملا سلام السماء وحاملا خبر الخلاص وحاملا عطية الروح القدس حملنا احنا الكهنوت بداية من التلاميذ هذه الرسالة نفسها كما أرسلتني أرسلتهم يبقى التلاميذ شايلين هذه الرسالة رسالة الخلاص والحب والسلام والخير للعالم كله هذه شغلة الكهن لما قال لهم اقبالوا الروح القدس نفخ في وجههم وقال اقبالوا الروح القدس من غفرتم خطايا تغفر من أمسكتم خطايا أمسكت طب ما ده دي حاجة خاصة بالمسيح وحده من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده وابونا كمان يا سلام أيوة لأن الله يغفر الخطايا وحده ولكنه يشرك وكلاؤه نفخ فيهم من روحه وقال لهم يلا روحوا ايه من ايه غفرتم الفاعل فين هنا اللي بيفهم عربي غفرتم الفاعل مين انتم يبقى الغفران في ايدهم عشان كده في الدسقولية بقى اللي هي تعليم الاباء الرسل تحذير للاسقف والكاهن لو لم تعطي الغفران لتائب ستدفع أنت تمن خطيته ولكن الله سيرحمه يعني لو جالي واحد تائب فعلا وأنا بسبب ضعفي أو مش بحبه قال إيه مش هديك حل حل طب ده أنت هت... كل الخطايا بتاعته أنا اللي هت... هتحاسب عليه وهو ربنا يرحمه شوفوا قد إيه الحساب شديد ليه لأن الوكيل مش بيتحرك بمزاجه انت واخد عطية الغفران تديها للتائب عجبك مش عجبك انت انت مجرد موصل يعني مش من حقك تقول رأيك هنا طالما هو تائب ربنا حاطط لك شروط عنده إيمان وعنده توبة وبيقول أخطيت المسيح مطرحك بيقول مغفورة لك خطاياك إياك ما تقولهاش بس مش انتوا اللي هتحاسبوه لكن أنا أقصد إيه هو ده المعنى إذا نبونا هنا أو سيدنا هو المسيح الحاضر وسط الكنيسة لدرجة بولس تجاسر وقال كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح ليه ما بناخدهاش كبرياء من بولس يقول كده لا مش كبرياء بولس يشعر أنه ما فيش جوايا غير المسيح ما أنا بتشبه بيه ما أنا شايل روحه ما أنا بعمل شغله ما أنا وكيل عنه ما أنا بحبكم زيه ما أنا بوصل لكم كلمته أنا إيه غير صورة منه فتمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح الكهنوت رعاية رعاية يعني إيه؟ الكاهن أو الكهنوت عموما يحمل معنى الرعاية وكلمة الراعي برضه يوم الحد هتشوفوا إزاي البطرك وهو بيقول بقى أنا هو إيه الراعي الصالح ودايما بتبقى قاسية عليهم لأنه إيه حاسينها صعبة مسؤولية صعبة لأن الراعي الصالح يعمل إيه يبذل نفسه عن الخراف الراعي الصالح دي مش كرامة وهيصة مش مش ألوان مدهبة لا ده الراعي الصالح ده غلبان يعني لأنه يدخل على الصليب على طول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف فالكهنوت رعاية الكاهن يتشبه بالمسيح الراعي شوفوا المسيح يقول ايه عشان كل كاهن او كل اسقف لازم يقول زي يقول انا ارعى غنمي واربضها اربضها يعني ريحها يربض يعني ايه في مراع خضر يربضني يعني يحطني في حته خضره كده نام وايل واكل يقول السيد الرب اطلب الضال استرد المطرود اجبر الكثير اعصب الجريح ابيد السمين السمين يعني المفتري اللي بياكل الخرفان والقوي وارعاها بعدل كان البابا شنوده في اول يعني فترته كان حاططها كده قدام مكتبه طول الوقت الآية دي إذا ده دور الراعي الكهنوت في رعاية ما ينفعش واحد يبعد عن الكنيسة الواحد يقول يتفلق يتفلق ده ايه ده خروف ضهر سيب اللي في ايدك واجري وراه ما ينفعش واحد يبقى مكسور ونسيبه مكسور نجبره نجبره يعني ايه نعمل له كبيرة ما ينفعش يبقى مجروح واسيبه لازم نضمم جراحاته لازم نلم الخرفان كلها فإذا الراعي يفضل يلم في شعبه ولم الشعب ده مش سهل لأن مفيش واحد زي التاني ومفيش واحد بيعجبه كل حاجة إذا الراعي عاوز يكسب كل الناس ويدخلهم كلهم جوه الكنيسة كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيه ده شغل الراعي عملية الجمع دي مش سهلة أبدا من لا يجمع معي فهو يفرق إنما لو راعي مصر على اللي في دماغه خالص واللي مش عاجبه يمشي مش عاجبه يمشي ده إيه ما ينفعش إلا في الأمور اللاهوتية يعني إيه وقت مثلا ما كان المسيح بيتكلم عن التناول في يهود ما عجبهمش الكلام فمشوا فقال لتلاميذه انتوا كمان عاوزين تمشوا يعني في الحقيقة ما ينفعش نجامل في الحق مش هنغير الحقيقة عشان نرضي الناس لكن في الرعاية نحتمل الناس نستحمل نحايل نطبطب نشد ونرخي كلهم ولادنا ونجمعهم على قد ما نقدر ولو طلع نفضل نستنى لما يرجع ونطال نجري وراه ونجيبه من آخر الدنيا عشان كده ربنا يسوع لما واحد زي بطرس أنكره وجدف ولعن ولخبط الدنيا غلط غلطات فظيعة ما تغلطش في يعني ما تتغلطش في حق صديق وفي أبدا إنما كان كل اللي شاغل المسيح يجمعه تاني كراعي يطيب خاطره يقول له ارعى خرافي أنا خلاص مسامحك يلا روح اعمل كده مع اللي بعدك مهما غلطوا فيك يا بطرس خرفان ارعاهم حبهم طول بالك عليهم كبرهم زي ما كبرتك كده يقول في يوحنا عشرة على الكهنوت برضو متى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها يعني إيه الراعي الصالح أو الكهنوت المسيحي يخرجنا يخرجنا يعني إيه يعني يخلينا دايما فاكرين موسى لما خرج شعبه يخلينا دايما في رحلة خروج عن العالم رحلة غربة يخلينا متميزين مختلفين مش طالعين فيها لا لكن محافظين على اختلافنا احنا غير الدنيا غير الناس احنا نحب ما نكرهش احنا نتظلم ما نظلمش احنا نبارك ما نلعنش فدي دايما في مرحلة خروج خروج عن المعتاد وعن الدنيا وعن الطبيعة وعن اللخبطة خروج إنما يذهب أمامها يعني إيه يعني الراعي يتقدمنا بحياته بنشوفه صايم نصوم بنشوفه بيصلي نصلي بنشوفه بيعمل اللي بيقوله فنعمل اللي قاله بنشوفه بيستحمل نستحمل فاحنا بنبص عليه يمكن واحد ما عندوش فرصة يقرأ أو ما بيعرفش يقرأ يبص على الراعي ويعمل زيه يمكن نظره ضعيف مش شايف المسيح طب شايف البطرك شايف الأسقف شايف الكاهن فهنا يذهب أمامها مسؤولية القيادة أو القدوة الراعي لازم يبقى قدوة قدام شعبه لما كنا نبص لأبونا البطرك إزاي بيفضل صايم يوم العيد لغاية قداس العيد ويمكن من اليوم اللي قبله وهو معدي السبعين سنة واحد كان يخجل من نفسه يخجل من نفسه لكن هو متمسك بنسكه وزهده لأنه يتقدم الصفوف رجل صلاة رجل صوم رجل حكمة رجل وداعة عشان كل الشعب يبص عليه اليومين اللي فاتوا غير المسيحيين يعني بقوا يقولوا يا بختكم بأبوكم بأبائكم بقت بالجملة دلوقتي يعني ايه كانوا فاكرين ما فيش غير البابا شنودة يعني انما دلوقتي الله هم كلهم حلوين كده اما بخوميوس واما تودروس و... فابتدت بقى الدنيا تبان الله ده كله حلو ايوه ما هم كلهم باصين على المسيح واحنا باصين عليهم يتقدم امامها والخراف تتبعه لانها تعرف صوته كلنا نميز ايوه أنبا تودروس بيقول لنا اللي المسيح عاوز يقوله احنا عارفين صوته عارفين صوت المسيح صوت المسيح على لسان البابا شنوطة صوت المسيح على لسان الأنبا تودروس صوت المسيح على لسان البابا ب... الأنبا بخوميوس يبقى احنا نعرف صوته هو صوته صوته ما بيتغيرش هو هو بس عامل في قديسيه فاعل في قديسيه ممجد في قديسيه ما بيسيبناش من غير رعاه يكون لك أبناء عوضا عن آبائك يعوضنا يعوضنا فيبقى دايما الآباء ما بيخلصوش آخر نقطة أقولها الكهنوت حياة ملائكية يعني إيه الكهنوت ملائكة تلاحظوا أنه مثلا يقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس يطلع الملاك ده بني آدم راعي أو كاهن أسقف أو رئيس كنيسة ويطلع انه ممكن يكون له لسه ضعفات وبيجاهد لكن ليه سماه ملاك ليه بيقول عليه ملاك لانه الكهنوت هو تشبه بالمسيح فبالاولى يبقى في النص كده يعني في تشبه بالملائك بمعنى ايه احنا مستقبلنا كله فين ربنا يوصلنا بالسلامه ملكوت السماء في الملكوت هيبقى شكلنا ايه يقول يكونون كملائكه الله يبقى احنا من دلوقتي مثلنا الأعلى نبقى ملايك طب ما احنا عاوزين ملاك يبقى قصاد عينينا نبص عليه نشوف كده مشروع ملاك ده يمشي ازاي يعني اذا الراعي او الكاهن مفروض يبقى مشروع ملاك بمعنى ايه يحب التسبيح يحب الناس يحب ربنا بسيط نقي حياته هادية ملاك قيل عن القديس يوحنا المعمدان هو ذا ملاكي الذي يتقدم الطريق قدامي هو كان إنسان يوحنا كان إنسان لكن اتقال عنه في الوحي ملاك إذا الكهنوت يقدم لنا حياة ملائكية بنبص على أبائنا كده كأنهم ملائكة على الأرض ليه؟ مش ما مش ماشيين بالغرايز زي ناس تانية أو زي بعض ال ال يعني غير اللي متمسكين بالمسيح ممكن تحكمهم غرايزهم وأفكارهم الأرضية لا الملائكة ما عندهمش الكلام ده يتشبهون بالملائكة لما قيل عن القديس يوحنا كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنور ساعة أصل يوحنا ده ككاهن على فكرة أبوه كاهن فبنقول له السلام ليوحنا الكاهن ابن الكاهن كان منور منور في تعليمه منور وموقد يعني نار ونور مولع يوحنا ده خلى كل الناس تتوب في جيله كل الناس اللي عندها استعداد خلى كل الناس تصحصح وترجع لربنا كان ملاك قصادهم فلما كان واحد من الفريسين يقول عليه ده غلط كانوا ياكلوه الناس غلط عشان كده مرة المسيح قال لهم ايه الا قولوا لي هو يوحنا جه من الناس ولا جه من عند ربنا فاتزنقوا قالوا ده احنا لو قلنا جه من الناس ده الناس تموتنا فاتزنقوا ما رضيوش يجاوبوا لان هو عارف كويس ان الشعب كله يثق ان يوحنا ده رجل الله فالفريسين اللي ما رضيوش يتوبوا ولا يمشوا ورا يوحنا مش قادرين يجاوبوا على السؤال لان هم مش حابين الحق كان سراجا موقدا منيرا قال كده على كل رجال الله سراج موقد منير أو بياخد له الساعتين بتوعه ويمشي يعني نبتهج بنوره لكن كل واحد له اليومين بتوعه رسالته خلاص في الخروج يقول ايه اذهب اهدي الشعب الى حيث كلمتك هو ذا ملاكي يسير امامك وفي يوم افتقادي افتق لما كان بيقول لموسى يقول له انا همشي قدامك بالملاك هنا أحيانا الملاك يكون إشارة للمسيح له المجد نفسه لأن تاني كاهن بيتشبه بالمسيح وهنا جمع فكرة أنه ملاك ويسير أمامك ما اتقالت في الراعي الصالح إيه يتقدم أمامها والخراف تتبعه طب اللي ماشي قدامنا ده إيه يا ترى ده ملاك ولا إنسان بيحكي لنا واحد من الآباء اللي كانوا في سجن 81 تعرفين 81 تشرف مجموعة كبيرة من الآباء الأساقفة والكهنة بان هم قعدوا في طرة شوية وفي أبو زعبل شوية فبيقول مرة رتبة يعني كان قاعد وكان قاعد معاه واحد من الأساقفة في المكتب وشايفين اتنين ماشيين بالجلابية البيضة مش بتاعة القداس بتاعة السجن بس من منهم بقى فقال له بالذمة ده مش منظر ملايكة قال هم دول ناس عاديين دول ملايكة ده العقيد اللي بيقول كده غير المسيح قال له دول مش بشر عاديين اللي بيقضوا الليل جوه السجن يسبحوا اللي ما بيعرفوش يزعلوا ولا يتنرفزوا اللي مستحملوا أي حاجة وشهم لسه منور وضحكتهم عندهم هم دول بشر هي دي الصورة الحلوة بتاعتنا هو ده الكهنوت الجميل اللي نبتدي الكلام ونختم بيه أعطيهم رعاة حسب قلبي فربنا يستاهل كل الشكر والحمد على الرعاة اللي بيبعتهم لإلهنا كل مجد وكرم الأبد